عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله صف قلبك صف قلبك ليس معناها فقط كما يتبادر إلى الذهن إن صف قلبك للناس وصف قلبك لإخوانك وصف قلبك ل... لا ده احنا النهاردة نتكلم عن معنى شمولي أكبر من كده بكتير قلنا صف قلبك تحدثت في الأخوة وفي الحب في الله وتحدثت في التسامح وبرضه النهاردة صف قلبك عبودية لله عز وجل بأسمائه الحسنى عبودية النهاردة باسم من أجل وأعظم وكل أسماء الله عز وجل عظيمة من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى إنه اسم الله القدوس طب ايه علاقة اسم الله القدوس بعنوان حلقتنا النهاردة صف قلبك لا ده العلاقة قوية جدا جدا كيف ذلك الكلام ده هقوله بعد ما اقول لحضراتكم كده آية او آيتين فيها ذكر لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ومنها القدوس ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يبقى ربنا عز وجل له أسماء حسنى ليه؟ للعبودية لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء مش كده وفقط مش مجرد من باب العلم بالشيء لا للعبودية النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة من أحصاها مش بس تعرف عليها آه عرفنا أن من أسماء الله الملك خلاص من أسماء الله القدوس خلاص لا مش حفظها بس ده حفظها وفهمها والعبودية لله عز وجل بها مش مجرد أغنية الناس تغنيها مش مجرد ترنيمة الناس تترنم بيها لا ده لابد من فهمها واستيعابها والعبودية لله عز وجل بها اسمع كده آيات فيها ذكر لبعض الأسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس يعني ايه القدوس القدوس اي الطاهر من القدس وهي الطهارة عشان كده نعرف ان القدس ارض القدس واللي فيها المسجد الأقصى وبيت المقدس أرض مطهرة نحبها ونتعلق بها زي ما في مكة مفضلة وفي المدينة مفضلة والقدس أيضا مفضلة في المرتبة الثالثة مف... مطهرة يعني إيه؟ يعني ينبغي ألا تقام على هذه الأرض إلا العبودية لله أن يتعبد لله تبارك وتعالى على بيت على أرض بيت المقدس بسم الله القدوس القدوس يعني إيه طهارة ونقاء وصفاء صف قلبك لله عز وجل صفيه من الشرك صف قلبك مش ما, ما, ما تتخيلش ان موضوع الحلقة متعلق ان صف قلبك للناس وطهر قلبك لا صف قلبك اولا من الشرك و... ونقي قلبك بالتوحيد صف قلبك من المعاصي ونقي قلبك بالطاعة عشان نقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس سبحانه وتعالى وجاء بعد اسم الله الملك واسم الله الملك اللي هو يتضمن أحقية الأمر والنهي الملك هو الذي يأمر وينهى فلا بد أن يقدس الملك وأن يعظم الملك وتعظيم الملك بالعبودية وتنقية القلب للملك ولا يكون في القلب سوى الملك سبحانه وتعالى وإحنا طبعا لله الأسماء, الأسماء الحسنى اسم الله تبارك وتعالى الودود ينبغي أن يكون في قلبك مع كل اسم شعور خاص الودود يبث في قلبك مشاعر الحب الحب الحب الصافي الودود من الوداد صفو المحبة وإن إحنا ينبغي أن نحب ربنا حبا صافيا خاليا عن أي شيء لأن الله عز وجل يحبنا حبا صافيا خاليا عن الأغراض الودود يعني المحب الحبيب يحب عباده حبا خاليا عن الأغراض ربنا يحبنا لا يريد منا عبادة أو لا لا يفتقر منا إلى عبادة ولا يفتقر منا إلى عطاء ولا إلى صدقة هو الغني عنا وعن الخلق أجمعين بل كل الخلق ملك له سبحانه وتعالى الودود الرحمن يبث ذلك في قلبك معنى الرحمة وأنه سبحانه وتعالى يرحم عباده ويحب أن يرحم سبحانه وتعالى اسم الله تبارك وتعالى ال ال الرحيم نفس المعنى والفارق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على الرحمة كصفة ذات والرحيم يدل على الرحمة كصفة فعل وصفة الذات أقوى إن ربنا عز وجل في الآخرة قال كما ذكرت كما ذكرت ذلك في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى هو الملك في الآخرة قال الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى صفة لأنه يرحم الملك الأوحد في الآخرة يرحم فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم اللطيف الخبير كل اسم ينبغي أن يكون تجاهه تجاه هذا الاسم في قلبك معنى فالنهاردة اسم الله القدوس طاهر قلبك للملك صف قلبك للملك صف قلبك من ثلاث حاجات ثلاث مشاكل أساسية المشكلة الأساسية والكبرى صف قلبك من الشرك المشكلة الثانية صف قلبك من المعصية المشكلة الثالثة صف قلبك من الضغائن والأحقاد فيما بينك وبين الناس صف قلبك من الشرك الشرك دنس الشرك نجس وهو واحد يقول لي انت بتكلمنا النهاردة عن الشرك طب ما الحمد لله احنا موحدين لا ده احنا عايزين نتكلم ان الشرك ده نجس وينبغي على الجميع ان يعرف قبحه ليه ليه ما كل الناس عارفة لا مش كل الناس عارفة كل الناس محتاجة تذكر تذكر لان الخطر كبير احنا في عصر عصر مش, مش بس الاسلحة اللي بيستعملها عدونا سلاح الشهوات لا ده في سلاح الشبهات احنا يا اخواني ويا احبابي في كثير من الشباب بيلحد المشكلة خطيرة جدا كثير من الشباب بيلحد وإنسان ممكن يكون ملتزم ومتدين وبيحضر الدروس في المساجد للمشايخ وبيلحد ليه الحرب ضروس الحرب أكبر مما نتخيل فاحنا نتكلم النهاردة ان الشرك ده نجس شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم بيدي تشبيه غاية في العجب بس غاية في الدقة احنا اي حد الجنة لا يدخلها الا الطيبون في الاخرة فاللي عنده دنس تدنس بالمعاصي او بالشرك لا ما يدخلش الا اذا طهر طب اللي عنده معصية هيطهر ازاي بكل بساطة بعد ان ما طهرتوش الحسنات الماحية وما طهرتوش المصائب المكفرة وان ما طهروش سكرات الموت وان ما طهروش القبر وما فيه وان ما طهروش موقف القيامة ان ما طهروش كل ده يطهر في النار يدخل في النار كده آه مش سنة ولا اتنين سبعين سنة مئة سنة تلتمية سنة لأن أقل حاجة في النار سبعين سنة نسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم جميعا على النار بيطهر في النار وبعد كده يدخل الجنة لآخر واحد دخولا الجنة عشرة أمثال ما في الدنيا من نعيم طيب ده العاصي طب اللي وقع في جريمة الشرك هيدخل النار ليطهر لا مش هيطهر مش هيطهر خالص لأن ده نجس مفيش منه طهارة النار ما تطهرش النجس ده يشبه ابن القيم اللي تدنس بالشرك بإيه أعزكم الله يشبهه بالكلب أي واحد لو مسته نجاسة ونزل البحر يعني دقيقتين ويطهر دقيقتين والنجاسة تزول من عليه ويرجع طاهر كما كان أما الكلب أعزكم الله وإن مكث في النار في, في, في البحر مئات السنين أول ما تخرجوا من البحر يرجع نجس كما كان نفس القصة المشرك مستحيل النار تطهر نجاسته مستحيل زي ما الكلب المية ما تطهرش نجاسته أبدا وإن مكث في البحر مئات السنين النار ما تطهرش نجاسة المشرك ليه النجاسة ذاتية النجاسة داخلية النجاسة في دمه النجاسة نابعة من جواه فالشرك نجس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري يا رسول الله أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك مفيش أقبح من كده مفيش أسوأ من كده أن يجعل العبد لله ندا بيعبد ربنا وحاجة تانية معاه برغم ان اللي خلقه وتفرد بخلقه الله عز وجل طب وده ينفع أين العقول أين العقول اسمع كده للآية اللي بتقول لك أين العقول فين الناس اللي بتفهم المسألة واضحة وضوح الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آيات كثيرة في سورة النمل شوف الآية أمن خلق السماوات مين اللي خلق السماوات ومين اللي خلق الأرض ومين اللي أنزل من السماء ماء ومين اللي خلى الأرض تستجيب للماء فتنبت حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لو لم يأذن الله عز وجل للأرض أن تستجيب للماء النازل من السماء ما استطعتم أن تأمروها فتستجيب ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ينفع يعبد إله مع الله ينفع يكون هناك إله مع الله عز وجل دي نفس الطريقة اللي جاوب بيها النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقك واسمعوا معي أحبابي جميعا إخواني وأخواتي إلى هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث قدسي اسمع كده وانا عارف ان الكلمات هتخض في الاول يقول قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك ايه ده لسه الحديث تكمله بس عايزين نعرف ايه ده ايه ده في حد بيكذب ربنا اه كتير في حد بيشتم ربنا هو ربنا عز وجل يتشتم الكلام ده الذي يقوله الله جل جلاله والحديث قدسي في صحيح الإمام البخاري كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني يبقى ربنا عز وجل أخبرنا بأن هناك يوم قيامة وهناك بعث وهناك حشر وهناك مثل بين يدي الله تبارك وتعالى ويجي ناس يقول له لا ملاحدة يقول له لا لا في بعث ولا في إله ولا في أي حاجة يكذبون الله تبارك وتعالى مجوس ما يعترفوش بربنا عبدة شيطان ما يعترفوش بربنا ايه ده مش ممكن يكذبون على الله بل لا يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى وهذا أسوأ من الكذب فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني اسمع وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وربنا عز وجل بدأ الخلق يعني ده شيء اللي بدأ الخلق اللي تعترف بأنه بدأ الخلق يبقى خلاص قادر على أن يعيده كل شيء عليه يسير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى الله عز وجل قدرته مطلقة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اسمع لتكملة الحديث وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد قالوا لله ولد وربنا عز وجل يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الأحد الصمد الذي لم يول لم يلد ولم يولد الصمد في بعض تفسيرات العلماء لها الذي لم يلد ولم يولد يفسر بما بعدها وفي بعض أقوال العلماء أن الصمد من أسماء الله عز وجل وفي بعض الأقوال أن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها الأحد اللي ما فيش غيره سبحانه وتعالى وكل الخلق إن احتاجوا حاجة أو لما يحتاجوا حاجة يلجؤون إلى الصمد الذي تلجأ الخلائق إليه سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يوفيهم حوائجهم سواه عز وجل أسوأ حاجة الشرك وأقبح ذنب الشرك وأفضل طاعة التوحيد وأفضل نقاء التوحيد لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام على النقيض سؤال يعني بخلاف الحديث اللي قبل كده أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله يبقى أفضل الأعمال إيه إيمان بالله ورسوله الإيمان بالله يتضمن بقى التوحيد توحيد الربوبية بمعنى آه إن ربنا عز وجل هو كل الحاجة من عنده هو الذي يفعل كل شيء هو الذي خلق والذي رزق والذي يعطي والذي يمنع والذي يدفع الضر والذي يشفي كل الصفات من عنده سبحانه وتعالى كل الأفعال اللي بتحصل لنا من عنده تبارك وتعالى توحيد الألوهية يعني ما ينفعش يعبد سواه سبحانه وتعالى ده التوحيد الأسماء والصفات يعني ينبغي أن نعترف بأسماء الله تبارك وتعالى ونتعبد بأسمائه ونثبت أسماءه ونثبت صفاته ونتعبد الله سبحانه وتعالى بلازم ذلك هو ده التوحيد توحيد الله عز وجل يبقى ده رقم واحد ودي مسألة بقى مش الكلام عليها مش مش حلقة ده حلقات تصفية القلب لله عز وجل من الشرك وإحلال ذلك بتوحيد الله تبارك وتعالى ده كان أفضل الذكر هي كلمة التوحيد أفضل أكثر كلمة يثاب عليها الإنسان هي كلمة التوحيد اللي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل كلمة قالها السابقون والأولون والآخرون أفضل كلمة قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة التوحيد كلمة التوحيد طيب نصف القلب من إيه كمان من الذنوب والمعاصي احنا محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى محتاجين نتعبد لله تبارك وتعالى باسمه القدوس أن نقدس أنفسنا لله يعني نصفي ونطهر نفوسنا من أجل ربنا حتى يرضى عنا نقدس نفسنا يعني نطهر نفسنا من الشرك من الشرك صغيره وكبيره من الرياء نقدس أنفسنا من المعاصي عموما صغائر وكبائر ولو جينا نتكلم عن الشرك الأصغر أخطر حاجة فيه الرياء حلف بغير الله نذر لغير الله الرياء اللي متلبس به الكثير نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم أن الإنسان إن إنه يقدر كده يخلي حياته كلها صافية لله تبارك وتعالى لا ينتظر لا ينتظر ثناء من أحد ولا ينظر إلى أحد وبيعامل ربنا عز وجل بس دي مسألة ليست سهلة ليست هينة ليست هينة على أي أحد كل الناس المخلصون قلة والذين يستطيعون الثبات على الإخلاص قلة من هذه القلة المخلصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا نصفي قلوبنا ثانيا من المعاصي الذنوب الذنوب نسأل سؤال انت عرفت ازاي بتقع المعصية تعرف ازاي بتقع المعصية عشان تقع المعصية لازم تحصل حاجتين أساسيتين الحاجة الأولى ضعف الاعتصام بالله تبارك وتعالى يعني ايه ضعف الاعتصام بالله يعني العلاقة اللي بينك وبين ربنا بتضعف العلاقة بتضعف لما العلاقة تضعف لما الحب يقل لما الصلة بالله عز وجل تضعف لما الطاعات تقل لما الإنسان علاقته بربنا تضطرب هنا يتركه الله عز وجل ولا يعصمه من الذنوب يبقى لابد من الاعتصام بالله اعتصام العبد بالله ثم تأتي بعد ذلك عصمة الله للعبد يعني ايه عصمة الله للعبد حبايبي في الله الإنسان خلق خلقا ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا أي معصية يتعرض لها يقع فيها محتاجين أن ربنا عز وجل يساعدنا أن احنا ما نقعش في المعاصي زي ما أحد الصالحين قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم يعني سبب الوقوع في المعاصي ان هم هانوا على الله كانوا صاروا هينين على الله سبحانه وتعالى فعصوه يعني لا يعصي الله تبارك وتعالى عاص إلا من هوانه على الله ربنا عز وجل يهمله يتركه يخلي بينه وبين المعصية ودي مسألة طبعا خطيرة بادرة خطيرة أحد الناس يعني بعض الإخوة حكى لي قصة شاب من الشباب كان راجل كويس ويعني إلى حد ما ملتزم متدين وبعدين فجأة آه ضعف ضعفت إيمانياته وضعف ضعفت صلته بالله تبارك وتعالى وضعفت الطاعة فبدأ يسلم إلى المعاصي ويقع في المعاصي شيئا فشيئا لغاية ما وصل لكبيرة من الكبائر الفاحشة والعياذ بالله رتب موعدا مع فتاة وهو رايح في الطريق اتصلت عليه قالت له ما مش هينفع دلوقتي لأن والدي موجود في البيت المرة الثانية عربيته اتعطلت المرة الثالثة المرور قفل الطريق ما نفعش المرة الرابعة والده اتصل عليه قال له تعالى عايزك ضروري المرة الخامسة كل ده ومش قادر يفهم كل ده ومش قادر يستوعب ان ربنا عز وجل بيمنعه من المعاصي بيمنعه من الذنوب بيقفل في وجهه طرق المعاصي ربنا عز وجل كل ده وهو مش فاهم ان ربنا يريد ان يعصمه من هذه الكبيرة من هذه المصيبة مش مستوعب مش عايز تفهم طب خلاص روح طالما انت مش عايز تفهم طالما انت مصر على المعصية يبقى ده بقى ايه هان على الله قوي وبالطريقة دي نفهم ان هوان العبد على الله نسبي يعني في إنسان ممكن يهون على الله تبارك وتعالى فيقع في إطلاق البصر فيقع في الغيبة فيقع في السب في الشتم يقول كلمة مش كويسة يهون على الله تبارك وتعالى فما يعينوش على طاعة وفي درجة أسوأ من كده إن يهون على الله فيتعامل بالربا وفي درجة أسوأ من كده يهون على الله تبارك وتعالى فيرتكب الفواحش والعياذ بالله وتبقى خلاص المسألة سلسلة من الهوان هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم يبقى دلوقتي يتبين لنا حاجة مهمة جدا يا إخواني وأخواتي إن إحنا فقراء جدا إلى الله يعني يا رب عشان نبعد عن المعاصي ما نرتكبهاش محتاجين لك عشان نعمل الطاعة محتاجين لك عشان نتوب إلى الله عز وجل محتاجين لك طيب مع الذل والانكسار ده نتابع إن شاء الله بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او جيت هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك get free get free
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله أه بقول لحضراتكم احنا في أمس الحاجة إلى أن نطهر قلوبنا لله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي وأن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى ذل وانكسار وافتقار احنا عشان نسيب المعصية محتاجين لربنا عشان نتوب إلى الله عز وجل محتاجين لربنا وبعد التوبة عشان نستمر على هذا الطريق محتاجين لربنا وعشان نعبد ربنا عز وجل ونقيم الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى محتاجين لربنا يعني احنا فقراء احنا مش حاجة خالص فقراء محتاجين لربنا انا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا المعنى ده من اهم المعاني التي يستفيد بها العبد في حياته لان ده من يعني من أدق معاني العبودية لله سبحانه وتعالى إن الإنسان يستشعر إنه فقير لربنا في كل حاجة إنه محتاج لربنا في كل شيء إنك عشان تتوب محتاج له عشان تطيعه محتاج له عشان تستمر على الطاعة محتاج له عشان تبعد عن المعاصي محتاج له لأن مش هتسيب المعصية إلا لما ربنا يعصمك ويبعدك سبحانه وتعالى فإنك غارق في الانكسار لله دي نتيجة مهمة جدا لا يمكن يتسرب إليك العجب لأنك عمرك ما تشوف نفسك انت شايف ان صاحب الفضل كله ربنا انت مالكش فضل ولا لك اي حاجة صاحب الفضل كله ربنا وما اجمل هذا الدعاء تقول له اللهم إني أسألك بعزتك وذلي إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك أسألك بقوتك وضعفي وغناك عني وفقري إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل بته... إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك قلبه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك هنروح فين إلى أين نذهب أين المفر أين المفر استحضر كده الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل ودي أهم معنى وقل من يعيش عليه وقل من ينتبه إليه إن أنت عبد وده معنى العبودية اللي يعترف أنه عبد يعيش المعنى ده يعيش السلوك ده الانكسار والذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى زي الشاب ده اللي حكيت لحضراتكم قصته هو شوفوا قبل ما يعصي قبلها معركة يبقى إذن العبد لما يعصي ويفوق يلاقي نفسه ارتكب المعصية يعرف ان حصل قبلها كوارث مرة يريد ان يرتكب المعصية وربنا بيدفعه يحوش عنه بيغلق في وجه طرق المعصية مرة واثنين وثلاثة ولما يصر بيقع طب ولما وقع بيفضح لا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وبعد كده ما, بي... ما فيش فايدة ربنا عز وجل بيفضحه يفضحه بين الناس ونعوذ بالله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن اغتر بحلم الله أو بستره كثير من الناس اغتروا بحلم الله كثير من الناس اغتروا بستر الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله كلام الحقيقة كلام زبد كم من مغرور بحلم الله عليه وهو لا يدري وكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري اللي بتغر ده بيرتكب منكرات وبيستمر وبيتخيل انه هيفضل ربنا ساتر عليه على طول ربنا بيعامله بالحلم على طول لا فجأة بيفضح طيب اقول حاجة مهمة جدا هل العبد لما يفضح خلاص المسألة خلصت الدنيا اسودت في وجهه خلاص لا لو رجع لربنا خلاص كل حاجة خلاص طب واحد يقول لي طيب آه طب الفضايح اللي الناس عرفتها أرد وأقول على طول قلوب العباد بيد الملك يعني إيه يعني ربنا الذي بيده القلوب ممكن ينسي الناس الفضيحة دي تقولي ده كل الناس عرفت ربنا عز وجل ينسيهم وهقول لحضراتكم ازاي بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أهلا على بحضرتك.
هذا الطرح الطيب بفضل الله ممكن أقول حاجة على نفس اتفضلي- الموضوع اتفضلي حضرتك اتفضلي.
عايز الله- عايز أقول بفضل اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك فاللهم أعنا ووفقنا وتقبل منا يقول جل في علاه اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وأعظم قول سديد على الإطلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله فأوله توحيد وآخره اتباع للحبيب صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
ولن تتحقق التقوى إلا عن قلب صفي نقي مؤمن تقي سليم صالح لأن أعظم ما وجد على ظهر الأرض كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يستقر ولا يؤتي ثماره الطيبة في الدنيا وفي الآخرة إلا في مكان يليق بعظمة وجلال كلام الله وكلام الحبيب ولن يتأتى ذلك إلا عن مجاهدة للنفس عظيمة ومراقبة لله خالصة وعنده دعاء بتضرع وخشوع دعاء له آدابه كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء بأسماء الله وصفاته عن يقين بها وصلاة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم دعاء كما علمنا الحبيب فوالله لو اجتمعت الأمة جميعا على أن يأتوا بمثل ما دعا به الحبيب ما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فما دونه من أدعية الصالحين قطرة في بحر الدعاء النبوي لأنه فيه جوامع الكلم والكلمة منه تفيض منها, منها معاني كثيرة ونافعة علاوة على فواتحه وخواتمه وفي النهاية هو المعلم بل هو معلم البشرية أجمعين إلى يوم الدين ونحن التلاميذ ونجتهد فاللهم تقبل منا جميعا وتوفانا مسلمين والحقنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك جزاكم الله خيرا. أه بقول يا حبايبي في الله اللي اتغر بستر ربنا عليه وربنا بعد ما العبد اتغر فضح. الحل ايه؟ عشان اقول برضو انك مفيش قدامك حجة ولا أمامك مبرر إنك تستمر في المعاصي لازم ترجع ولازم تطهر قلبك لربنا ولازم القلب ده يرجع لربنا ولازم الناس كلها ترجع للمساجد يا إخواني وأخواتي لازم الناس ترجع للمساجد زي ما كنا زمان لابد من إقامة الدروس والندوات في المساجد زي زمان في فتور برغم ان الدنيا مفتوحة في فتور وفي كسل ولما الشيخ بيروح عشان يدي محاضرة او يدي درس الناس ما عادش اقبال زي زمان ايه اللي حصل معرفش لابد ان نطهر قلوبنا لله عز وجل والذي نفسي بيده والذي لا اله غيره اني ارى سبب ذلك كثرة الذنوب والمعاصي لان العبد لما بيرتكب معصية بيحرم من طاعة المعاصي يزرع بعضها بعضا المعاصي يزرع بعضها بعضا معصية تسلم لمعصية وهكذا والمعاصي قبل ما تزرع بعضها بعضا بتحجب عن الطاعة بتحرم الإنسان من الطاعة إن العابد ليذنب الذنب بنهار فيحرم القيام بالليل بسبب الذنب فأنا بقول عايزين كلنا نرجع لربنا عودة شاملة عودة كاملة عودة إلى الله تبارك وتعالى واللي ارتكب ذنب حتى اللي ارتكب ذنب وفضح أمامك الطريق ربنا عز وجل اللي يستطيع أن يحول القلوب بعد الذم إلى مدح وثناء بعد الذم إلى مدح وثناء أحد الناس كان يعامل الناس بالربا وهو حبيب أبو محمد كان يكري الدراهم يعطي الدراهم بالربا وفي ذات مرة مر بين صبية يلعبون فسمع بعضهم يقول لبعض ها قد أقبل حبيب آكل الربا فتأثر جدا حبيب بهذا لدرجة أنه بكى إنه هان على الله لدرجة أنه فضح حتى بين الأطفال فبكى وتاب لله عز وجل لم يمض إلا فترة قليلة ويمضي من ذات الطريق شوف كانت فضح في الدنيا كلها بني آدم بيتعامل بالربا ده حاجة مكئبة يعني ولدرجة اتفضح في الدنيا حتى الأطفال عرفوا القصة دي وبعدين لما تاب إلى الله عز وجل لم تمض إلا فترة قليلة جدا جدا ويمضي من نفس الطريق إذا به يسمع الأطفال يقول بعضهم لبعض ها قد أقبل حبيب العابد فبكى وقال سبحانك ربي تذم مرة وتمدح مرة والفضل كله من عندك يعني انت يا رب اللي هدتني وتبت علي تبت علي وأعنتني على التوبة لأن حبيب تاب انه نزل عن ماله وانت يا رب صاحب الفضل انك حولت الناس بعدما كانوا ذامين الى مادحين فعد الى الله تبارك وتعالى وطهر قلبك للملك وتب الى الله سبحانه وتعالى وعد الى الله وانكسر والق بقلبك بين يدي ربك سبحانه وتعالى عبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس طهر قلبك وزك نفسك زك نفسك العبرة بالقلب أن القلب ده هو الذي ينظر الله عز وجل إليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب كما قال أبو هريرة القلب للأعضاء كالملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده القلب والأعضاء ملك وجنود الأعضاء اللي هي بتعمل الأعمال أعمال الظاهرة والقلب ده الملك الباطن حينما نطهر القلب هيأثر ده على الأعمال فتطهر الأعمال فنقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا شيخ ممكن أسألك سؤال اتفضلي حضرتك آه لو في زوجة مثلا آه ارتكبت ذنب يعني مثلا زي السرقة مثلا ف واشترت بالفلوس اللي هي سرقتها وسرقت الفلوس ديت من حماها مثلا من قلب البيت مم.
واشترت بالفلوس ديت يعني حاجات لشقتها وكده وجوزها اطلع على ال- على السر دوت واتفضحت عنده وكده وهو يعني سطرها ورجع ورجع الفلوس دي لوالده بطريقه غير مباشره بس ماسك لها الموضوع ده كل ما ترتكب معاه اي غلط او حاجه هتسكتي ولا انزل اقول لابويا كذا كذا هتسكتي ولا اروح اقول لاهلك كذا كذا فازاي يعني دوت ينسى او ازاي مثلا يغفر لها الذنب دوت او كده وهي تابت لربنا يعني ورجعت لله وخلاص ما فيش اي أيوة، أيوة، اي حاجه من اللي كانت بتعملها زمان طيب
فيا ش- يا ريت يا شيخ بس توجه رساله للزوج دوت يعني هقول هي الحمد لله بقت معاملتها مع ربنا وربنا يمكن ربنا سترها حاضر.
بس مع زوجها لا يعني هو مسك لها ده يعتبر ذله ليها
حاضر حاضر ربنا يكرمك بقول يا حبايبي في الله يعني ال- الحتة دي مهمة جدا آه، أولا ر- رسالة ل- ل- لهذا الزوج بقول له يعني أريدك أن تكون نبيلا كما بدأت هذا الأمر نبيلا أريدك أن تترفع عن مثل هذا الخلق الذميم تعير امرأتك بزلة وأنت صاحب زلات كما سترت استمر في الستر ولا تعير وإلا ابتليت بفضح بفضيحة أن يفشي الله عز وجل سرا عندك وتعاقب من جنس فعلك قضية خطيرة جدا لأن اتق الله أنا أقول اتق الله وارحم زوجتك ونفسيتها لأن هذا يؤلم قلبها جدا ويؤثر عليها تأثيرا سلبيا للغاية فأنا بقول له اتق الله وإلا عاقبك الله عز وجل من جنس فعلك ومن جنس صنيعك أما هذه الزوجة فأنا آه، أوجه إليها رسالة بعد هذا الاتصال إن شاء الله السلام عليكم يا أهلا يا أخ جمعة اتفضل
الله يجزي خير يا رب الله يجزي خير بالنسبة يا شيخ الله يجزي خير أنا أنا كنت متزوج من امرأة أكبر مني بسبع سنوات
نعم والحمد لله كانت ال- الحياة ميسورة والحمد لله العمل ماشي ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل هذه المرأة كان أخو زوجها ساحر
أعوذ بالله أخو أخو زوج زوج أختها أيوه أيوه زوج أختها.
كان ساحرا في بلدنا
يعني لو وهي وطيت الت- تعلمت منه الت- السحر.
التلفزيون شوية عشان آه،
طيب يا شيخ الله يجزاك خير تعلمت منه السحر يا شيخ الله يجزاك خير لا حول ولا قوة إلا بالله أيوه وعمل سحر لأهل بيتي لإخوتي ولأبي ولأمي ولي
اه ف... فالحمد لله الفضل الله يعني الحمد لله بيتنا الحمد لله ملتزم الحمد لله وت- فتم تطليقها والحمد لله طلقناها الحمد لله شكرا لله الحمد لله نجانا الله عز وجل منها ومن شرها الحمد لله نسأل الله أن يهديها لكن الآن الآن يا شيخ الله يجزيك خير الآن أنا عندي مشكلة أيوة عندي بنت من هذه المرأة
أيوة عندي بنت من هذه نعم.
المرأة.
نعم تفضل تفضل والآن هي رفعت قضية علي وأنا رجل لا حول لي ولا قوة إلا بالله أنا أعمل في السعودية عامل أنا أعمل في السعودية عامل وقامت برفع قواضي علي ظلم أقسم بالله ظلم وقامت بأخذ نفقة 400 جنيه في الشهر
اه
والآن تقبض من البنك والبنك يأتي لي بق- بق- بقواضي فماذا أفعل أنا أنا أنا عامل أنا ذنبي إيه طيب في ال- لا لا يوجد في بلدنا حكم للساحر طب أنا نعم، أعمل إيه صحيح، يعني أنا صحيح.
ذنبي إيه
طيب حاضر حاضر أجيبك أجيبك جزاك الله خير ربنا يكرمك يا الأستاذ أحمد أخ أحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور هريم أهلا يا أخ أحمد والله يا دكتور انا احبك في الله يا دكتور أحبك احب الله اي حد يقول لا اله الا الله ربنا يكرمك جزاك الله خير وادعي لنا يا دكتور هريم بحسن الختمه وادعي لنا يا بالهدايه رب. حاضر وبالنسبه للذنوب يا دكتور هريم احنا ياما ذنبنا وياما عملنا فادعي لينا ربنا يتقبلنا عنده ويحسن خاتمتنا يا رب لان قلوبنا والله العظيم الواحد قلبه بيتقطع من من حسن الخاتمه فانت يا ادعي رب لي دكتور ارزقنا هريم.
وإياك حسن الخاتمة ادعي لي يا دكتور غريب والله يا دكتور غريب لان انا نفسي والله العظيم القى الله على على اي حاجه حلوه احيا عليها يوم القيامه فانت انا ونحسب دعاءك عند الله انه نرجو من الله ان يتقبل ربنا منا يتقبل منا ومنك وانا احبك في الله والسلام عليكم حبك الله جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا انا بس عايز اقول الرساله زي ما قلت للاخت اللي اللي اتصلت وبتشتكي من زوجها انه بيهددها كل شويه بال بذلتها آه، يعني انا اقول لها قلت رساله ليه وبعدين اقول لها آه، يعني آه، انت امامك انت ان تعاودي النظر في توبتك وان آه، تستعيني بالله عز وجل ثم بالدعاء إن ربنا عز وجل ينسيه وبإذن الله هينسى إن شاء الله سبحانه وتعالى آه، أما بالنسبة للأخ اللي هو آه، يعني أنا مش شايف فيها سؤال يعني الحقيقة هي مجرد بس شكوى أو تنفيس عامة في القلب إنما المسألة هي في رفعت للقضاء ما ما فيش حد هيملك شيء دلوقتي إنما أنا ب- آه، آه، أنصحه نصيحة إن آه، لآخر آه، آه، نفس تمسك بابنتك لأن ذهابها إلى هذه المرأة خطورة على دينها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إنك تبعدها هذا طبعا آه، على افتراض إن إحنا بنسمع من الطرف واحد وهذا الطرف بالتأكيد صادق إن شاء الله آه، ويعني آه، طبعا بشكر كل الإخوة اللي اتصلوا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائ- دائما على الطاعة وعلى الخير عود إلى موضوعنا أن يقيم العبد آه، على صفاء القلب لله تبارك وتعالى صفاء من المعصية تصفية من الكدر ده مسألة ليست تطوعا منا بل هي واجب من واجبات الإيمان واجب على العبد أن يجدد التوبة الفينة بعد الفينة واجب على العبد أن يزكي نفسه وأن يطهر نفسه لله تبارك وتعالى طيب طهارة من الشرك طهارة من المعاصي طهارة وصفاء لإخواننا ولبعضنا البعض أخص هنا بالذكر حديثا واحدا وهذا الحديث حديث مهم للغاية من آه، الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 906 لمن أراد أن يرجع إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس شايف الكلام لسه تكملة الحديث إنما شايف الحديث شايف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله من أنفعهم للناس يعني عايشين لخدمات الناس هذا يذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري لما جاء بعدما نزل عليه جبريل إلى زوجته خديجة رضي الله عنها يرتعد فؤاده وقال لا لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا الشاهد في الرد اللي بعد كده إنك لتصل الرحم الرحم عيش للناس قرايبه بيصل الرحم إنك لتصل الرحم وتقري الضيف الكرام للضيف برضو دي خدمات للناس وتكسب المعدوم شوف الإنسان المعدم فتقف بجواره وتعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق يعني أي إنسان في نائبة أي إنسان في مأزق بتقف بجواره إنسان عايش للناس من أهم مؤهلات الداعية إلى الله عز وجل إنه إنسان عايش حريص على نفع الناس دي صفاته أصلا بس أنا عايز أقول حاجة مهمة إن نفع الناس أنفعهم للناس مش بس النفع الدنيوي مش بس إنك تقف جنب أخوك في ضائقة أو في مأزق لا النفع زي ما هو دنيوي في نفع تاني أخروي خير الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أنفعهم للناس أنك تحرص على نفع الناس الأخروي أن تحرص على دين الناس عشان كده الدعاء إلى الله عز وجل نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين المخلصين من أكثر الناس طالما بيدعي إلى الله عز وجل دعاء دعوة صادقة مخلصة يبقى من أكثر الناس حبا للمسلمين من أكثر الناس حبا للناس لأنه حريص على نجاتهم من عذاب الآخرة حريص على إصلاح آخرتهم يبقى كده بيحب الناس يبقى ينبغي أن يحمل الدعاة إلى الله عز وجل فوق الرؤوس وأنا بقول الكلام ده ومتعمد لأن احنا في, في هذا التوقيت للأسف يعني هيبة وقيمة الدعاء في قلوب الناس ضعفت شوية في هذه الأونة في السنتين اللي فاتوا دول ومعروف الأسباب أسباب كثيرة أنا برجع معظمها للضعف الضعف الإيماني عند الناس لأن كلما ازددت صلة واقتربت إلى الله عز وجل أحببت كل من دل على الله سبحانه وتعالى حب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم دخل الابتسامة والسعادة على مسلم أو يكشف عنه كربة شوف هو مكروب في إيه ومزنوق في إيه وإيه اللي مزعله أو يقضي عنه دينه أو يطرد عنه جوعه يا الله يطرد عنه جوع من أحب الأعمال إلى الله وكم من محتاج لذلك أكتر حاجة في الأربعة اللي قلتهم فيها ناس كتير محتاجة لها هي دي أو يطرد عنه جوعة في جوعة في مصر تخيلوا في مصر في بلدنا في أناس جوعة وكان في يعني مادة فيلمية بعض الإخوة سجلها مع قرى الصعيد حاجة بالحقيقة يعني شفتها الجمعة الماضية يعني مش ممكن يعني مش ممكن ناس عايشة في المستوى ده ناس واحد امرأة ما تعرفش اسم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ما تعرفش الصبح كم ركعة الأخ اللي بيجري معاه الحوار بيقول لها الصبح كم ركعة بتقول له أربعة والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب أربعة كله أربعة تخيلوا يا أحبابي في الله فدلوقتي أو يضرب مش في مصر في الصومال في المخيمات السورية اللاجئين بتوع سوريا في, في, في أماكن كثيرة جدا جوعة من يهتم بجوع هؤلاء من يهتم لهؤلاء يا أصحاب القلوب الطاهرة من أراد أن يقيم العبودية لله عز وجل باسمه القدوس اللي قلبه صافي اللي حاسس بالناس اللي حاسس بالناس أهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل أعمال كلها ليه أحب الأعمال إلى الله لأنها بتعبر عن نقاء وصفاء لبعضنا لأنها بتعبر إن إحنا عايشين فعلا حاسين ببعضنا نقاء وصفاء الإنسان لما يكون قلبه صافي للناس يحس بمشاكلهم وهيهتم بيهم وهيقف جنبهم وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكمل ده لسه فيه الأعظم ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة يقضي مصلحة الواحد يخلص له شيء بيهمه أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا مين يا إخواني يا شباب يا فتيات يا رجال يا نساء يا جميع المسلمين من يقوم فيتخصص في قضاء حوائج الناس قوافل طبية اطلع الأطباء روحوا قوافل في طبية في الصعيد في سوريا في المخيمات اللي في تركيا في كل حتة ما تقعدش ما تقعدش قم واقضي حوائج الناس بكل عيان تكشف عليه انت كده بتنال بركة الحديث ده بكل عيان ولي أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أنا مش مش هتكلم بقى على مسألة الموظفين في المصالح الحكومية والكلام ده أنا بركز على الحاجات الأخطر حاجات الأخطر الناس اللي الحاجة دي بالنسبة لهم ممكن تؤثر على حياتهم ال الناس اللي مش يلتحفون السماء أطفال ماتوا من شدة البرد في الموجة موجة البرد اللي فاتت دي ماتوا من شدة البرد يلتحفون السماء قوم مجمع بطاطين وابعت قوم يا جمعيات أهلية يا جمعيات خيرية وجمعي الأموال وأرسليها إلى هؤلاء وصلي, وصلي لهم الأموال وصلي لهم البطاطين وصلي لهم الطعام الصفاء والنقاء صفاء القلب ونقاء القلب للمسلمين مش من الحاجات دي مش هيتحرك قلبك ليها إلا إذا صفى القلب العبودية لله عز وجل باسمه القدوس محتاجين لها محتاجين لها ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا يعني أفضل من إنك تعتكف في أي مسجد غير المسجد النبوي والمسجد الحرام شهر ألف شهر مش النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام يعني أفضل من أي من اعتكاف شهر أفضل من ألف شهر ألف شهر فين في أي مسجد تاني إلى المسجد الحرام ألف شهر يعني حاجة وثمانين سنة يعني النتيجة حتمية دلوقتي حسبة بسيطة جدا مصلحة تقضيها لأخوك وقوفة تقفها جنب محتاج أفضل من إنك تفضل طول عمرك معتكف في المسجد قايم نايم تصلي وتعبد ربنا وتذكر ربنا وصوام وقوام وكل ده عمل واحد بس عايزين نعرف مراتب الأعمال احنا عايزين فعلا نصل إلى الله عز وجل ولا لا كل ده نتيجة لما نصفي قلبنا لله عز وجل العبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس ومن مشى تكملة الحديث ومن مشى مع أخ له في حاجة حتى تهيأ له لغاية ما المصلحة تخلص ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ومن كف غضبه ستر الله عورته لأن فعلا اللي دي, دي حاجة كده مهمة قوي اللي بيغضب بيقول كلام مش كويس وعوراته بتبان وإن سوء الخلق ليفسد العمل سوء الخلق سوء المعاملة الرد الوحش على أخوك وردك الوحش على أختك الكلمة اللي مش كويسة لما تقولها تصرف يضايق تصرف يزعل تصرف فيه إهانة ده سوء خلق وإن سوء الخلق لا يفسد العمل العمل اللي هو الصيام والزكاة والصدقات والعبادات كلها كما يفسد الخل العسل يبقى صف قلبك صف قلبك من الشرك وحل محله التوحيد صف قلبك صف قلبك من المعاصي وحل محلها التوبة والإقبال على الله والطاعة صف قلبك صف قلبك لإخوانك صف قلبك للمسلمين وحل محلها الحرص على الناس وإنك تكون في خدمة الناس جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم جميعا العبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس ويعني وقت وانتهى وقت الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير وأستغفر الله لي ولكم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته